سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا هاديا مهديا اللهم أذن لشريعتك أن تسود اللهم أذن لقرآنك أن يقود اللهم من كاد لدينك فأخزه اللهم رد كيد الكائدين للإسلام في نحورهم اللهم أخزهم وانصرنا عليهم اللهم أخزهم وانصرنا عليهم اللهم من حال بين تطبيق شريعتك اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين آمين وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي في الله تعيش بلدنا أجواء ثورة لم تعرفها بلدنا منذ عهد الفراعين كما قال بذلك علماء التاريخ والاجتماع وما زالت بلدنا في قلب الحدث ومن زعم أن الحدث قد انتهى فهو حالم واهم تمر بلدنا بأحوال لم نعرف مثلها منذ عهد الفراعين وما زلنا في قلب الحدث ثورة أو كما سماها شيخنا الحويني ثورة أو تظاهرات سموها كيفما شئتم هذه الثورة زلزل الله عز وجل بها عروش الظالمين وأذلهم وأسقطهم بعدما فسدوا طويلا وأفسدوا ونهبوا أموال الأمة وظلموا العباد وخربوا البلاد والله جل جلاله هو الصانع والأمر كله بيده ولا يستطيع أحد أن يلبس لنا عباءة البطولة ويقول أنا أنا لا الفاعل هو الله وهذا الكون كله من الفرش وإلى العرش من الذرة وإلى المجرة لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بقدر من؟ إلا بقدر الله قال عز من قائل إنا كل شيء خلقناه بقدر فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا يسألني كثير من الشباب بل والشيبة والنساء والأطفال يا شيخ ما دورنا الآن ما الواجب علينا أن نفعل الآن ما هو واجب الوقت ما الواجب الآن وأقول واجب الوقت يتلخص في نصف جملة واجب الوقت أن نتغير ونغير واجب الوقت أن نتغير ونغير كل واحد منا يحتاج إلى ثورة على نفسه تغيره إلى الأفضل تجعله على النهج الأول تجعله على طريق نبينا صلى الله عليه وسلم واجب الوقت أن نتغير أنا أؤمن إيمانا يقينيا جازما لا يتزحزح في أن الله عز وجل لو رآنا قد تغيرنا إلى ما يحبه ويرضاه لغير حالنا إلى أحسن حال نحتاج أن نتغير نحتاج إلى أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المرفأ الأمين إلى السبيل الذي لو سلكناه لسعدنا دنيا وأخرى أولم يقل لنا نبينا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أولم يقل لنا ربنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولو تغيرنا لغير الله الحال ولوهبنا حاكما عادلا ذلك لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أو تحسب أن الله سيحكم علينا رجلا كصلاح الدين أو كنور الدين محمود أو كعمر بن عبد العزيز ونحن على ما نحن فيه من خلل وأخطاء كثيرة في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات لا احفظ هذه الجملة عني الحاكم العادل هدية الله للشعب الصالح الحاكم العادل هدية الله للشعب الصالح فأصلحوا ما بينكم وبين الله وعودوا إلى القرآن والسنة عودا حميدا يغير ربنا حالنا إلى أحسن حال واجب الوقت أن نتغير وهذا التغير لابد وأن يبدأ بتوبة نصوح من الذي يحتاج منا إلى توبة؟ مين فينا لازم يتوب؟ مين؟ أه من؟ كلنا الصالحون قبل الطالحين الطائعون قبل العاصين بل التوبة واجبة على كل الرسل وعلى جميع الأنبياء التوبة واجبة حتى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصور ربنا أوجب التوبة على النبي اللي ربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لربنا قال له ووضعنا عنك وزرك المعصوم المعصوم واجب عليه أن يتوب التوبة واجبة على جميع البشر أولم يقل رب العالمين وتوبوا إلى الله أه، جميعا كلكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تريدون الفلاح والنجاح تريدون الأمن والاستقرار تريدون السعة في الرزق والرخاء تريدون الرغد في العيش والبركة توبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم والليلة كم مرة أه؟ مئة مرة مئة مرة النبي بيتوب ويستغفر كل يوم وليلة مئة مرة يبقى أنا وإنت محتاجين نتوب ونستغفر كم مرة والله بعدد أنفاسنا بعدد أنفاسنا بل إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته أن يختم حياته بتوبة قال له اختم عمرك بتوبة فكان من أواخر ما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح مش كده ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أعمل إيه يا رب قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فاللهم تب علينا حتى نتوب لابد أن نتغير وهذا التغير لابد أن يبدأ بتوبة توبة تحملك على فعل الفرائض التي فرطت فيها وقصرت فيها وضيعتها توبة تحملك على فعل جميع الفرائض والصلاة فريضة والحجاب فريضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة وصلة الرحم فريضة وبر الوالدين فريضة والإحسان على الجيران فريضة لا تحسب أن العبادات صلاة وصيام وقرآن وأذكار ومدارسة علم وانتهى لا كم من واحد فينا يحفظ القرآن والناس منه في شقاء عاق لوالديه قاطع لأرحامه مؤذ لجيرانه عايزين توبة تحملنا على فعل جميع الفرائض ونحتاج إلى توبة تقطعنا عن جميع ما حرم الله يعني ايه مسلم ويتعامل بالربا يعني ايه مسلم ويأكل الرشوة يعني ايه مسلم ويبيع حراما يعني ايه مسلم غشاش يعني ايه مسلم كذاب يعني ايه مسلم فحاش بذيء طعان لعان شتام مغتاب نمام عايزين نتغير من المضحكات اني شفت لافتة كبيرة بعد الثورة دي مكتوب عليها البلد بقت بلدنا ما تديش لحد رشوة مكتوب كده ما ترميش ورقة في الشارع أدي عملك بأمانة أعطي صوتك لمن يستحقه فصوتك سيصل كلام حلو قوي وبعدين بصيت لقيت اليافطة دي تحتها إيه جبل من القمامة هي شعارات احنا عايزين نحس فعلا ان الناس اتغيرت لو الناس على هذا الحال لو جالهم عمر بن الخطاب يمكن يعملوا عليه ثورة احنا محتاجين كل واحد فينا يتغير وهذا التغير يبدأ بتوبة تحمله على فعل الفرائض وتبني بينه وبين الحرام حائطا من حديد ثم إذا تبنا إلى الله جاء الخير وعمت البركة لأن الذنوب والخطايا سبب المصايب والبلايا مش كده والبلاء ترفعه التوبة وتنزله المعصية بقدر الله وبأمره أولم يقل ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أولم يقل ربنا للصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار خالف بعضهم أمرا للنبي في غزوة أحد وهم متأولون مش قصدين المخالفة يا شيخ محمد الرماة اللي تركوا الجبل تعمدوا مخالفة النبي لا والله ده فهم غلط تأولوا ومع ذلك جاء ما جاء في أحد سبعون من خيرة الصحابة رزقوا الشهادة والنبي نفسه لم يسلم من الأذى رمي بحجر في رأسه فشج رأسه وغاصت حلقات المغفر في صدغيه فنزف الدم من صدغيه وكسرت رباعيته فنزف الدم من فمه ولم يشفع لهم أن قائدهم في المعركة رسول الله محمد ولم يشفع لهم أن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وسعيد عشان ياخدوا الدرس وعشان الأمة كلها تاخد الدرس وربنا يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم واجب الوقت أن نتغير هذا التغير يبدأ بتوبة مصوح تحملنا على فعل الفرائض وتقطعنا عن فعل الحرام يريد أن نتغير في جانب الأخلاق كلكم إخوة ما شاء الله عقائدكم سليمة أصحاب العقائد الملآنة بالخلل أصحاب العبادات الملآنة بالبدع لابد أن يتغيروا فيصفوا العقائد ويضبط العبادة بقال الله قال رسوله ونحن جميعاً لا بد أن نتغير في جانب الأخلاق عايزين الناس ترى منا معاملة طيبة مش عايزين نخوف الناس مننا عايزين كل كلمة تبقى بميزان نريد أن يرى العالم منا الأخلاق الحسنة المعاملة الطيبة الأفعال الراشدة لأن أعداء الإسلام لنا بالمرصاد يصنعون من الحبة قبة وينظرون إلى اللمم الذي نقع فيه بالعدسات المكبرة مش كده؟ نريد أن يرى منا غير المسلمين قبل المسلمين أخلاق الإسلام بلا مداهنة ولا تسلق ولا تملق ولا نفاق نعرض ديننا الأخلاق يا أخوانا نخطئ كثيرا إذا ظننا أن الإسلام صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة ومدارسة علم وأذكار ولحية ونقاب وتقصير ثوب للرجال وفقط هو ده كل الإسلام هو ده كل الإسلام ده ده جزء يسير جدا من الإسلام الإسلام يا إخواني كما تعلمون عقيدة وعبادة وأخلاق وآداب ومعاملات وشريعة وربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني إيه؟ يعني خد الإسلام كله ما يبقاش إسلامك نقاوة وشنع الله على اليهود ومن شابههم فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب ها وتكفرون ببعض هو أنت إسلامك نقاوة تقول الصلاة حلوة نصلي جميلة الصلاة لكن الزكاة يا نهار أبيض كل سنة أطلع من مئة ألف على كل ألف خمسة وعشرين جنيه لا يا عم بلاش ما هو واحد قال لأبو هريرة يا أبا هريرة أريد أن أؤاخيك نفسي أبقى الخل الوفي والصديق الصدوق بتاعك يا أبا هريرة أريد أن أؤاخيك قال أبو هريرة وتدري ما هو حق الأخوة قال ما هو قال أن أكون أحق بدينارك ودرهمك منك اللي في جيبك كأنه فين في جيب فقال الرجل هذه منزلة لم أبلغها بعد ده أخوه هتخسر أنت هتقلبني اللي في جيبي في جيبك لا ما ينفعش فاحنا عايزين ناخد الدين على بعضه واحدة تصلي وتمشي بغير حجاب يا أمة الله لماذا تصلين من الذي فرض عليك الصلاة الله ومن الذي فرض عليك الحجاب الله بتنقي بتنقي احنا عايزين الآن نتغير في جانب الأخلاق والسلوك الناس بتشتكي يقول لك الجماعة السنية دول ما بيسلموش على حد بيسلموا على له دقن بس يا مشايخ سلموا على كل الناس يقول لك يا أخي أنا عندي واحد جاري سني كشري ما بيضحكش أبدا يا عبد الله ابتسم في وجوه الناس والله العظيم يا أخي الأسنان ليست عورة والله السنان دي مش عورة يا شيخ محمد اضحك في وش الناس ألق السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا كونوا خدما خدم لكل المسلمين عايزين نوري الناس أخلاق الإسلام عايزين نرد بالسلوك والأفعال على حملات العلمانيين المجرمين المبغضين لشريعة رب العالمين عايزين نمد حبال الصبر ولا نستفز أبدا ونتصرف بحكمة وننطق برشد ونتغير في جانب الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض الله عندما مدح النبي هل مدحه بطول الصلاة وهو الذي كان يصلي حتى تنتفخ قدماه ورما هل مدح الله نبيه بطول الصيام وهو الذي كان يصوم صيام الوصال هل مدحه الله بالجهاد وهو البطل الذي غزا بنفسه في تسعة وعشرين غزوة هل مدحه الله بالعلم وهو أعلم ولد آدم أبدا ربنا لما أراد يمدح النبي مدحه بإيه أه؟ بحسن الخلق قال وإنك لعلى أه؟ خلق عظيم أقرب الناس من النبي يوم القيامة من؟ أطولنا, أطولنا لحية يبقى هنقرب أول أنا وإنت إن شاء الله أقرب الناس من النبي يوم القيامة مين؟ اللي له لحية أطولنا لحية أكثرنا صلاة أطولنا صيام مين؟ قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أحاسنكم أخلاقا اللهم ارزقنا حسن الخلق يا أخوانا الأخلاق قضية جنة ونار احفظ الجملة دي مني أقوال مأثورة احنا قلنا جملة في الأول قلنا الحاكم العادل هدية الله للشعب الايه الصالح دي أقوال مأثورة خد قولي كمان فساد الخلق يذهب بصالح العبادة أول تاني فساد الخلق يذهب بصالح العبادة إزاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع لا عنده زي ما امي زي ما امي بتقول ربنا يشفيها قولوا امين لا عنده بيت ملك ولا عماره شرك ابيض يا ورد باع الحديده لا درهم ولا متاع قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه ها وزكاه ها وصيام دي عبادة ولا أخلاق عبادة ولكن يأتي وقد شتم هذا دي أخلاق ولا عبادة أخلاق سيئة شتم هذا قذف هذا سفك دم هذا أكل مال هذا ظلم هذا انظر ماذا فعلت أخلاقه السيئة بجبال الحسنات يحصل له إيه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرحت سيئاتهم على سيئاته فطرح في النار مصيبة كبيرة مصيبة عظيمة جدا الأخلاق قضية جنة ونار عمل لي حسنات قد الجامع وأخلاقك سيئة أنت تحت الوعيد بالنار قالوا يا رسول الله فلانة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها عندنا واحدة في الحتة صوامة قوامة جوادة منفقة اللي في إيديها مش بتاعها بس فيها علة في فمها منشار تسوم الناس به سوء العذاب مغتابة نمامة تؤذي جيرانها بلسانها قال هي فين قال هي فين قال هي في النار قالوا وفلانه لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام يا دوب بتصلي الفرائض وبتصوم رمضان بس وتتصدق بالأقط الأقط يعني الجبنة يوم ما تحب تتصدق كم حتة الجبنة يعني غلبانة قوي ولكنها لا تؤذي جيرانها قال هي الجنة دي بس بتكف الأذى أمال لو كانت بتكف الأذى وبتبذل الندى قالوا بس دي لا تؤذي أمال لو قالوا بتحسن كانت بقت في الفردوس الأعلى يا أخوانا لابد أن نتغير في جانب الأخلاق ساعة أن كان أجدادنا على أخلاق الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا أكبر دولة إسلامية في العدد الآن دولة إيه؟ أندونيسيا كيف دخل الإسلام إلى إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان كيف دخل الإسلام إلى جنوب شرق أسيا هل وصل الفتح الإسلامي إلى هناك لا أبدا وده من أدلة أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف دول دخلت الإسلام ولم يصلها الفتح كيف أسلموا عن طريق أخلاق أجدادكم التجار التاجر المسلم يعرض السلعة كده يجي المشتري يقول له خد بالك السلعة فيها عيب خفي في الحتة الفلانية خد بالك منه فلا يكتم عيبا في السلعة احنا عندنا في مصر يقول لك بلفت الزبون بلفته ها كلفته هو ليه دايما يقول لك عايزين آنسة حسنة المظهر ليه كل المحلات بتعمل كده آنسة وإيه حلوة ليه عشان صاحبنا يقعد يسبل لها وتكلفته لا أجدادنا ضد الكلفتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيع الحديث وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما فالتاجر يعرض السلعة كده ويقول العيب قبل الميزة ولما يوزن يزن بالقسطاس الايه المستقيم ولما يكيل لا يطفف في المكيال وكلمته عقد كلمته ايه عقد هقول لك واحدة كده وارجع تاني بس صلي على المصطفى الإمام البخاري كان تاجر جاءته بضاعة فجاءه بعض التجار قالوا نشتري منك هذه التجارة ونربحك في الدينار خمسة دنانير الصفقة انت جايبها بمليون نشتريها منك بخمسة مليون قال دعوني أنظر في أمري إلى الغد كده ادهم وعد ده وعد ده اتفاق لا تاني يوم جالوا تجار قالوا نشتري منك الدينار بعشرة هنكسبك في البضاعة عشر أضعاف يعني ضعف العرض بتاع امبارح قال لا قالوا ولما قال جاءني بعض إخوانكم وعرضوا علي في الدينار خمسة دنانير يعني الحاجة المجنية اشتراها بخمسة وقد نويت نويت أن أبيع لهم ولست أنا بالذي ينقض نيته يا نهار أبيض يا نهار أبيض ده يبقى حاطط إيده في إيديك وانت خاطب منه بنته تقول عايز اتجوز بنتك يقول لك يا يا زين ما اخترنا وحاطط ايدك في ايديك وفي الجامع وقاري الفاتحه وياسين والبقره وال عمران والنساء ويجي له واحد من بلاد بره معاه ريالات ويريل عليه او معاه دينارات يبعت لك يقول لك شوف يا ابني الفاتحه مفتوحه بيقولوا كده دول اجدادكم خد واحدة كمان محمد بن سيرين اشترى صفقة زيت بكل ما يملك بل واقترض من التجار اسمعوا العجب فلما جاءت زقاق الزيت وملأت المخزن قال ابن سيرين للخادم ائتني بزق من زقاق الزيت فجاب له زق قدرة زيت وصب شوية زيت كده فنزل مع الزيت بعض فأر رجل فار ديل فار نزل العزم قال إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا نصنع الآن قال الغلام أرق هذا الزق بناقص الإزازة دي ارميها قال وما يدريني لعل الفأر عصر مع الحب في المعصرة أصل الفأر مش جاي كل ده حتة منه بقيته فين قال إذا أعد هذا الزيت إلى التاجر وريح دماغك قال وما يدريني لعله لا يتقي الله ويبيعه للمسلمين قال وماذا ترى قال أرق كل زقاق الزيت فأراقها جميعا وغرم وأعلن إفلاسه وسجن هو في السجن قال علمت الذنب الذي به سجنت قالوا له انت عملت ايه ده انت ابن سيرين ده من سادات التابعين ده تربية أنس بن مالك قال قلت مرة لتاجر يا مفلس فعاقبني الله بأن أفلست الراجل اللي روى هذا الكلام يقول لك قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون ولما كثرت ذنوبنا لا ندري من أين نؤتى الواحد منهم يروح البيت يلاقي مراته مكشرة يقول لك آه عشان ما صلتش الفجر في جماعة النهاردة هو ذنوبه قليلة عشان كلمت أمي بطريقة وحشة النهاردة فيرى شؤم الذنب في خلق الزوجة في الدابة ويعرف لأن ذنوبهم إيه قليلة إنما إحنا أنت عمال تاخد شمال ويمين وتاخد بنيات وتاخد شلاليط ومش عارف من أين تؤتى بسبب إيه كثرة الذنوب فاللهم تب علينا يا رب لقى حتة فار في إزازة زيت رمى كل البضاعة يا نهار أبيض ده الشعب المصري اتكيف ده احنا كلنا لحمة حمير لما اتبسطنا مش كده كل شوية القبض على مش عارف القبض مش عارف فنريد أن نتغير أجدادنا التجار عرضوا الإسلام بالسلوك لا بالكلام فدخل الملايين في الإسلام عايزين نبقى كده سيدنا علي أول خطبة خطبها اتكلم عشر كلمات أول خطبة قال أيها الناس أنا بقول لكم الكلام ده برضه أيها الناس نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال والسلام ونزل يا سلام قال احنا شبعنا كلام عايزين عمل نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال لا بد أن نتغير في جانب الأخلاق لما عرض أجدادنا الإسلام بالسلوك قبل الكلام دخل في ديننا بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وصلاح الدين الكردي ونور الدين التركماني ومحمد الفاتح التركي ومحمد إقبال الهندي ومحمد علي كلاي الأمريكي الأخلاق يا أخوان الأخلاق فينا من ينفر الأخلاق يا عباد الله ثم واجب الوقت أيضا أن نعمل لابد أن نعمل ديننا دين يقدس العمل ويكره العجز والكسل الإسلام لا يحب التنابلة الإسلام أعلن الحرب على التنابلة العجز والكسل والخمول مرض النبي كان بيتعوذ بالله منه روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل عايزين نشتغل عايزين نجتهد عايزين نعمل هسأل واحد فيكم سؤال لو ملك الموت جالك وقال لك فاضل لك من عمرك دقيقة حاول تستغلها هتعمل ايه قال لك اخر دقيقة في عمرك ها اتصرف تعمل ايه يا حاج محمد هيقول لا اله الا الله ها تصالح اللي انت مخاصمه ايه تتجوز ليه كده حرام عليك تختم حياتك ب... بخاتمه حسن تعمل ايه تتشاهد ماشي اه تتشاهد ولا تحاسبن تتشاهد يا سلام جميل شوف النبي يقول لك ايه بقى اذا قامت الساعه وفي يد أحدكم فسيلة ما قالش يرميها ويتشاهد يرميها ويسجد قال لك فليغرسها وكأن يبقى دي خاتمة حسنة وعمل صالح آه أفلا يدل هذا على أن الإسلام يقدس العمل ويكره الكسالى والتنابلة دينك دين عزيز وربك عزيز ونبيك عزيز عار على أمة الإسلام إن غيرها يزرع وهي تاكل وغيرها ينسج وهي تلبس حتى الدواء بتاعنا بنستورد أكتر من 90% منه حتى سلاحنا زي ما قلت لإخوانكم كل حاجة بقت صيني حتى سجادة الصلاة يا راجل صين حتى السبح بغض النظر عن حكمها صيني حتى الغطرة اللي الشيخ لابسها صيني ناقص ايه ناقص اللي يخطب لكم الجمعة برسمي شيخ صيني بقى عشان تبقى خطبة تايواني عيب عار عايزين نشتغل ديننا دين يقدس العمل لما جاء السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الصدقة قال له النبي أفي بيتكم شيء قال قعب نشرب به وحلس بطانية كليم سجادة وحلس نبسط بعضه ونلتحف ببعضه قال ائتني بهما وباعهما له في مزاد بدينارين أعطاه دينار قال اشتري به طعاما لأهلك وأعطاه الآخر قال اشتري به قدوم راس فاس وائتني به حتى أشد لك فيه, فيه العود بيدي فشد النبي العود الشومة في في راس الفاس بإيديه وقال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك إلا بعد كذا وكذا فجاء الرجل وقد باع واشترى وظهرت عليه مخايل النعمة فقال له النبي هذا خير من أن تأتي يوم القيامة وفي جبينك إيه؟ نكتة سوداء النبي مش عايز الأمة تبقى أمة متسولة عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد بعض الشباب الذين عزفوا عن العمل ما بتشتغلوش ليه يا رجالة قالوا نحن المتوكلون على الله وهل هذا هو التوكل ما هو التوكل ها؟ التوكل أن تأخذ بكل الأسباب ثم تفوض النتيجة على من على الله فإن حصل لك ما ترجوه تنسب الفضل لمن وما توفيقي إلا بالله وإن حصل لك ما لا ترجوه بعد بذل الأسباب تتحسر تقع في لوم المقادير أمال تقول إيه قدر الله ها وما شاء فعل أنا عملت اللي علي فقال لهم الشغالين ليه يا رجالة قالوا نحن المتوكلون على الله فنزل فيهم ضربا بالدرة وقال عملوا فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة نريد أن نتغير واجب الوقت أن نتغير بتوبة واجب الوقت أن تتغير أخلاقنا أن يهذب سلوكنا أن يرى الناس منا أخلاق الإسلام واجب الوقت أن نعمل واجب الوقت أن نعلم عايزين نتعلم لازم نقبل على العلماء لازم نزاحم العلماء بالركب في حلق الذكر محدش يتصرف أي تصرف إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم هؤلاء الذين أحالنا ربنا عليهم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول لي بس أنا شايف إن المصلحة إن نعمل كده غلط لابد أن ترجع إلى العلماء أن تلتصق بالعلماء أن تزاحم الناس في حلق العلم أن تتعلم دينك عار ان حضرتك يبقى معاك بكالوريوس وليسانس مهندس ودكتور ومدرس ومحاسب واقول لك ما هي شروط لا اله الا الله تقول لي ها ما اعرف طيب ما هي شروط صحه الصلاه تقول لي ها ما اعرف اقول لك طيب ما هي نواقض الوضوء دي أبجديات الحاجات دي بنعلمها للعيال الصغيرة تقول لي ها ما أعرفش أنا لو رحت في جامعة أو نادي أو وقفت مع الشباب على المصيف وجبت ورقة ورقة وقلت لأي شاب خد يا ابني أدي ورقة أهي وأدي قلم اكتب لي كل اللي تعرفه عن ربنا يلا معاك ورقة اكتب لي فيها كل اللي تعرفه عن ربنا لو لقيت شاب ملا صفحة يبقى حاجة رائعة نفس الشاب بقى قول له معاك دفتر اكتب لي كل اللي تعرفه عن المنتخب هيكتب قد ايه ها صفحات طب اكتب لي تعرفوا عن الفنانة سنية جنزير هيجيب لك كشكول مش عيب تبقى أجهل ما يكون بالله تعبد ربا لا تعرفه دي فضيحة وزيك أنا خطبت زمان خطبة اسمها هل تعرفون الله ابن القيم بيقول والله لو عرف الناس ربهم لا أحبوه أنت لو تعرف ربنا مش هتسهى في الصلاة يكونك مش هيهتز مش هتخاف من حد غيره المشكلة أن كتير من الناس لا يعرفون الله حق المعرفة فواجب الوقت أن نتعلم واجب الوقت أن نزاحم العلماء في حلق العلم واجب الوقت أن نعمل واجب الوقت أن نعتصم عايزين نبقى على قلب رجل واحد عايزين جميع أهل الفضل والخير يبقوا على قلب رجل واحد ما دامت الأصول واحدة ما دامت الثوابت واحدة عايزين نتآلف عايزين نجمع حبات القلوب كفانا فشل كفانا فرقة كفانا نزاع أولم يقل ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أولم يحذرنا ربنا من الفرقة والنزاع فقال ولا تنازعوا فإيه فتفشلوا وتذهب ريحكم بقى النصارى اتفقوا مع العلمانيين والصوفية وبعض المنتكسين على الحيلولة دون تحكيم الشريعة وإحنا لسه متفرقين متى سنصبح على قلب رجل واحد سويرس شغال بقنواته وبالجرائد اللي يملكها وبملياراته شغال وبيشتري بعض المفتونين وشغال والصوفية دخلوا على الخط علي جمعة كان بيخطب امبارح طلع يعيط وينهنه وينحنح يقول لك يريدون هدم ضريح الحسين جبتها منين دي مين اللي قال كده كنت عندي خطبة في الأقصر وأبشركم الحمد لله الفترة الماضية الحمد لله كل دعاتنا كانوا يتحركون في كل مكان أقل مؤتمر بفضل الله كنت أحاضر فيه أقل حاجة وأنا ما أحبش المبالغة أقل شيء عشرين ألف وانت طالع وصل العدد إلى خمسين ألف في بعض المؤتمرات مع أن الدعاية محدودة ما حدش بيعلن عن مؤتمراتنا في تلفزيون ولا في إذاعة ولا في بوتاجاز شوية ورق كده الناس ما زالوا يثقون فينا وشعبنا شعب عاقل وراشد خلاص ما بقاش ينفع يضحك عليه دعهم يطبلون ويزمرون والله غالب على أمره ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في حرب حرب للحيلولة دون أن يحكم العباد بالإسلام دون الشريعة ويطلعوا بقى إشاعات ده أي واحدة هتمشي كشف شعرها الجماعة السلفيين هيضربوها هيرش في وشها مية نار وبعدين الأيام تعدي بسلام ولا في حد يحصل له حاجة دعهم يحترقون دول بيحرقوا نفسهم بيثبتوا للناس ان هم كذابين ودجالين ها قالوا اي حد يقعد على القهوه يضربوه بالجنزير والقهوه مليانه ايه ولا في اي حاجه هدموا لحد دلوقتي 130 ضريع فين يا كذاب يا دجال هات لي صوره ضريح واحد حد هدمه فين وهل يجوز لنا ونحن هكذا من عامة الناس أن نقوم بهدم الأضرحة لا نحن دعاء إحنا مش دولة إحنا ننصح نعلم نبين نعم لا يجوز أن يدفن أحد في المسجد نعم لا يجوز أن نسأل غير الله ولا يجوز أن نستعين بغير الله لا يجوز أن ننذر لغير الله كل ده باطل ننكره لكن نقوم نهد مش بتاعتنا دي مش بتاعتنا وما حصلش شغل شياطين شغل دجاجلة سألت عن الواد اللي ضربه عيل قطع له ودنه طلع الحكايه قالوا ولد نصراني كان بيدير شق الدعارة حدش يتكلم عن دي لا وبعدين من زمان قعدوا إيه؟ ما فيش فايدة فالأهالي الأهالي أبو ظبي في وسطهم واحد بس والكلام ده أنا أقول بيقين بعد التحقق منه واحد بس مجموعة إخوة بتقول لقوا هيصة ده في بيعمل ابن الذين الناس العوام قالوا أي واحد بدقن يمشي امشي كوش دعوة انت كله مشي إلا واحد بس بلح واحد بس عيل طائش جاهل راح جايب سكينة مش عشان يقطع ودنه ده كان عايز يموته فبيخبطه جت في ودنه قال لك آه السلفية أقاموا الحد نفذوا حد قطع الأذن يا أعمى في حاجة اسمها حد قطع الودن اللهم إلا إذا كانت جروح والجروح قصاص ما حصلش دي خناقة عركة صعيدي وتصالحوا مع بعض الله ولا يحق لأحد أن يقيم الحدود إلا مين ولي الأمر الحكومة مش إحنا وإلا لتحولت الدنيا إلى غابة السباع فهؤلاء يتربصون بنا لازم تصرفاتنا تبقى حكيمة لازم كلامنا يبقى بميزان واجب الوقت الآن في هذه الناحية أن نرد هذه الشائعات مش نرددها نرد عليها ولا نرددها وكل قناة وكل جريدة أعلنت الحرب على تطبيق الشريعة قاطعوها اشتري جرايد نجسة قطعا في العلماء تكذب على العلماء تخوف الناس من الإسلام يقبض مرتبه من فلوسي اوعى تشتري الجرايد دي احصوها وقاطعوها ولتكن تصرفاتكم بحكمة وليكن كلامكم بميزان ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم وردوا على هذه الشائعات هذه بعض الوصايا التي أحببت أن أنقلها إلى إخواني أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وأن ينفعني وإياكم بجميع ما سمعنا أسئلة أولا صل على النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لي جزا الله خير أسألك أن تدعو لي بالتوفيق في حفظ القرآن اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن ومن حملة القرآن ومن العاملين بالقرآن اللهم شفع فينا القرآن وادعو لي بالدراسة في العلم الشرعي اللهم أمين هل لفظ هدية الله مقبول شرعا لا أرى فيه غضاضة فالهدية هي الشيء الذي يأتيك منحة ومن أسماء الله الوهاب وربنا يقول لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فالهدية هبة ويا سيدي خلاص عشان ما تزعلش الحاكم العادل هبة الله للشعب الصالح ايه رأيك كده كده حلوة ماشي شفت بقى احنا بنسمع ازاي للناس أسألك أن تدعو لأمي لأنها ستجري عملية غدا اللهم اشفها واشف كل مريض مسلم يا رب أخت في محنة شديدة من أهلها يريدون أن يفتنوها أو فتنوها فعلا في دينها ترجو الدعاء منكم اللهم ثبتها على الحق اللهم ثبتها على الحق اللهم احفظها من كل شر وكيد آمين هل من حقنا أن نسعى بأن نلتحق في الوظائف الحكومية والخاصة والجيش باللحية أم لا وهل حرم العلماء عليكم يوما الالتحاق بالوظائف الحكومية تشتغل يا عم اشتغل طب الجيش أنا رحت الجيش وحلقت دقني الكبيرة دي ورحت الجيش هتسيب الجيش لمين أما أنا أمشي وده يمشي وده يمشي هنسيبها لمين اللي يجي سن سن الجيش يروح وحلق اللحية حرام وإثمه على من أمره بحلقها هو مضطر ومجبر يحيى الجمل يحيى الجمل قال كلاما بشعا شنيعا قال ده ربنا لو دخل الانتخابات وخد 70% يحمد ربنا فكأنه جعل الكون إلهين وللجماعة السلفية وجماعة المنتخبات جماعة عقولهم مظلمة وأنا أقول أبدا بل أهل طاعة الله وأهل طاعة الرسول هم أصحاب العقول النيرة وكل من عصى الله وعصى رسوله فهو أحمق جاهل غبي وقد وصف الله هؤلاء الذين أعرضوا عن طاعته وعن العمل بدينه وصفهم بقوله أولئك كالأنعام بل هم أضل دول زي البهايم والبهايم أحسن وكل من دخل النار لأنه عصى الله وعصى الرسول هو داخل النار يقول ده أنا كنت حتة غبي فقالوا لو كنا نسمع أو نحن لو كنا بنفهم ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم سحقا يعني بعدا لأصحاب السعير بقى ورثة النبي محمد العلماء علم مظلمة علم مظلمة ازاي احنا عقولنا مظلمة ده انا مسعد انور مش منور بس مظلمة ازاي العلم مظلمة اللي هم الكفار اللي هم الفساق اللي هم المبتدعون المخرفون إنما أصحاب المنهج دول ده اللي على طريق النبي والصحابة والتابعين دول أصحاب العقول النيرة قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أهل الطاعة هم أهل النور وانتوا جنب التوحيد والنور اهو يعني كلها نور في نور وده مسجد التوحيد والنور كمان طيب وكان يجب عليه يتوب الى الله مما قال ويعلن هذا ما عملش كده قال انه بعت جواب اعتذر فيه دكاكيني كده لرئيس الوزراء وقال مش قاصد يا اخي ما تحبكوهاش بلاش تصطادوا في الميه العكره ولما الشيخ يعقوب قال كلمتين يعبر فيها عن فرحته وكلام عادي يعني واللي عارف الشيخ وحافظه بيسمع له من زمان عارف دي ده اسلوبه ما عدوهاش مع انه اعتذر اعتذر وما عد قال انا اللي هروح كندا يا سيدي هو قال كده برضه مش سايبينه لتعلم ان هؤلاء يبغضون التمكين للشريعه والله غالب على أمره إيه؟ نحن نعلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عذاب في القبر فلهذا العذاب يعد جزءا من عذاب يوم مع عذاب يوم القيامة لا من الأشياء التي يخفف بها ربنا العذاب عن أهل العذاب في الآخرة عذاب القبر إن عذاب القبر من مكفرات الذنوب ولذلك الموحدون اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه من ارتكبوا جرائم أو كبائر أو ذنوب ثبت في شأن مرتكبها عذاب عليه في القبر قد لا يعذب عليها إلى يوم القيامة يعذب عليها إلى حين إلى حين على قدر ذنبه كما أن الموحد إذا دخل النار في الآخرة بذنبه لا يخلد فيها أبدا بل يعذب فيها على قدر إيه؟ ذنبه ثم يشفع ربنا فيه الشفعاء والله أعلى وأعلم نعم اللي هو إيه؟ لا لا أدري أتركت لا أدري أخي بعت لي ورقة والدنا الكريم بيقول لي جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر قال كل واحد يطلب ثلاث أمنيات كلها لله وللدين وكل واحد طلب أماني يعني هل هذا الحديث صحيح؟ لا أدري لا أعرف أدعوكم لحضور للحضور في مدينة النهضة بمسجد مبارك ولكم جزيل الشكر ثاني نشوف ان شاء الله اخويا بيقول لي تلاقي المشرف عليه حبيب العدل ابن الصغير بيقول لي طرفه والعتبه عليه قالوها له في المدرسه والشعب ده شعب غريب قوي في وسط المآسي تلاقيه بينكت الشعب المصري بيقولوا ان العدل في المحنه ظهر له ابليس فقال له أشر علي أعمل إيه الناس مش عايزة تمشي قال له اشتغل بخراطيم المية قال له رشنا مية مفيش فايدة قال له خلاص قنابل مسيرة للدموع قال له مفيش فايدة قال له اضرب رصاص مطاطي قال له الناس بتزيد قال له اضرب في المليان قال له ضربنا وموتنا ومفيش فايدة فإبليس قال له أنا احترت معاك يا أخي فقال له هو هو قال لابليس طب هات ودنك كده ايه رايك نعمل كذا وكذا ووشوشه قام ابليس قال له يا اخي اتق الله حرام عليك واحد فلاح دي مش طرفه ده واحد بيحكي احد الدعاء بيقول حصل فعلا بيقول له انا عندي قراطين بعتهم عشان اوظف ابني في الجهة الفلانية وما توظفش قال له ما تزعلش يا عم الحاج والله انت احسن من حسن مبارك ده باع البلد كلها عشان يوظف ابنه وبرضه ما توظفش اخر سؤال بقى يعني كده ما... أنا كنت مقيم في أوروبا 15 سنة ودلوقتي أنا في مصر بقالي 16 ستة أشهر وهستقر في مصر وعايز أتعلم الدين أعمل إيه؟ التحق بمعهد العزيز بالله التحق بمعهد من معاهد إعداد الدعاء مع دروس العلم في المساجد ومتابعة الدروس العلمية المنهجية في القنوات وتسمع كتير وتقرأ كتير ليه قلت لك التحق بمعهد؟ إن المعهد فيه كتب والكتب هتلزمك رغم أنفك أن تذاكر ومنهج متكامل في الفقه في الحديث في الأصول في العقيدة في التفسير في كده في كده في كده نعم طيب أسرة التوحيد والنور ترحب فضيلتكم وجزاكم الله خير على هذه المحاضرة الرائعة جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع في ميزان من رتب لهذا اللقاء ومن ساهم في هذا اللقاء اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نتلو كتابك ونتدارسه ونتدارس سنة ونتدارس سنة نبيك اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا هاديا مهديا اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم اللهم قنا من شرورهم برحمتك يا رحمن يا رحيم أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وجزاك يا مولانا السلام عليكم